بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في هذه السلسلة المباركة واقترب التي نريد أن نقترب فيها من الله عز وجل في الصلاة وكلمنا عن الصلاة وأهمية الصلاة وعن الأذان وعن تكبيرة الإحرام وعن دعاء الاستفتاح وعن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وعن التسمية وصلنا لقول الله عز وجل في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم خلصناها المرة اللي فاتت الحمد لله رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي تعالوا بقى نقف مع الكلمة الجميلة بتاعت حمدني عبدي يعني ايه الحمد بقى وايه منزلة الحمد في القرآن والسنة تعالوا مع بعض بس بحاجة بسيطة جدا كده نمسك المصحف بتاعنا اللي احنا يعني ايه معانا في البيت ومعانا في كل حتة ده وعلى الموبايلات وكل حاجة هنفتح المصحف هنتفاجئ بحاجة جميلة جدا جدا جدا ايه هي بقى وجود الحمد في ترتيب المصحف ازاي ايه الصور اللي بدأت بالحمد نيجي نبص نلاقي في اول المصحف الفاتحة الحمد لله رب العالمين في نص المصحف سورة الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا في ربع المصحف الاولاني سورة الانعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الظلم وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون في الربع الأخير من المصحف الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يعني إيه؟ يعني ربنا قسم الكتاب على الحمد خلى أوله الحمد ربعه الحمد نص الحمد ثلاث أرباعه الحمد وده من أهمية الحمد في القرآن الحمد له كلام كثير جدا جدا لكن ده لمحة سريعة عن وجود الحمد في القرآن إيه كمان منزلة الحمد في السنة من منازل الحمد في السنة أولا فضل الحمد يعني إيه فضل الحمد السنة علمتنا إيه هو فضل الحمد من حاجات كتيرة جدا منها إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل واحدة بكم حسنة بعشر حسنات لكن في مفاجأة جميلة جدا جدا جدا النبي علمها لنا ايه هي بقى ان يقول سبحان الله عشر حسنات طب اللي يقول سبحان الله وبحمده ثوابه ايه الكلمة اللي زادت ايه وبحمده اللي هو الحمد لما اتضاف على التسبيح سبحان الله وبحمده لو قالها 100 مرة الطبيعي لو قال سبحان الله ياخد 1000 طب قال سبحان الله والحمد لله ياخد 2000 لما بقوا مع بعض سبحان الله وبحمده ما بقوش 2000 بقى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر شوف التضاعف الرهيب اللي الأثر جه منين من وجود الحمد وده بيعلمنا فضل الحمد ايه كمان بيعلمنا فضل الحمد في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي والصحابة بيصلوا وراه فرفع من الصلاة من الركوع يعني وقال سمع الله لمن حمده فطبعا بيقول ربنا ولك الحمد ودي في حلقة جاية معانا لكن في واحد من الصحابة قال ايه بقى قال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه فالملائكة ما بقتش عارفة احنا بنقول الحمد لله بعشرة طب الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه نكتبها ازاي فاختصمت الملائكة وصعدت إلى الله عز وجل سألوا الله كيف نكتب ذلك فقال الله عز وجل لهم اكتبوها كما قالها حتى إذا جاءني أجزيه بها يعني لما بقى الحمد عظيم جدا كده كما ينبغي لجلال وجهه الملائكة ما عرفتش ثوابه وربنا ما عرفهمش ثوابه قال لهم يوم القيامة هتشوفوا ثواب الكلمة دي لما الحمد تضخم لهذه الدرجة فدي لمحة عن فضل الحمد من فضل الحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالحمد في كل موطن في الحياة يعني إيه؟ أنت صاحي الصبح كده لسه قايم من النوم وبتفتح عينيك تقول إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا طب قمت تفطر تقوم قايل ايه الحمد لله بعد ما تاكل وده حديث جميل جدا جدا بل هو من اوسع ابواب الرجاء في الاسلام اللي هو ايه بقى ان النبي عليه الصلاه والسلام علمنا لما ان شاء الله ندخل الجنه كلنا مع بعض كده ربنا يقول لنا حاجه جميله جدا يقول هل تريدون شيء ازيدكم يعني في حاجه ناقصاكم اديها لكم هما في الجنه خلاص او احنا ان شاء الله نكون في الجنه معاهم يعني باذن الله ف أهل الجنة يقولوا وأي شيء أعظم من ذلك وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقول الله عز وجل لهم إن الأعظم من ذلك هو إيه أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا يعني إيه الكلام ده؟ يعني رضا الله أعظم من الجنة ده المعنى اللي عايزين نقوله رضا الله أعظم من الجنة ماله بقى وموضوع الأكل ده إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة فحمده عليها أو شرب الشربة فحمده عليها شفت اللي أعلى من الجنة اللي هو رضا الله سهل إزاي تاكل بس تقول الحمد لله ربنا يرضى عنك تشرب فتقول الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك تلبس هدومك كمان تقول الحمد لله الذي كساني تعمل أي حاجة فتقول الحمد لله فده كان من إيه من منزلة الحمد في السنة طب الحمد إيه كمان من المواطن المهمة جدا جدا في حياة المسلم إنه يحمد ربنا عليها في موطنين مهمين جدا الحمد لله في السراء والحمد لله في الضراء ايه الدليل على الكلام ده او ايه الحاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمها لنا في مسألة السراء والضراء دي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن الدنيا بحذافيرها يعني الدنيا بكل اللي فيها من المتاع ومن المال ومن النساء ومن الذهب ومن القصور ومن السيارات الدنيا كلها كده بيد رجل من أمتي يعني واحد أنا مثلا واحد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وملكت الدنيا كلها تمام أي واحد يعني من الأمة وملك الدنيا كلها ثم قال الحمد لله يعني ربنا بعد ما اداله الدنيا كلها قام قايل ايه الحمد لله لكان الذي قال خير من ذلك يعني كلمة الحمد لله أفضل عند الله من الدنيا كلها اللي اداها له نعمة الحمد لله أعظم من نعمة الدنيا كلها إيه المعنى الجميل قوي ده في مسألة السراء إن النعمة يا جماعة ممكن الإنسان يكفرها والعياذ بالله ممكن يستخدمها في المباح يعني في ناس كتير مثلا ربنا يديها موبايل مثلا فالموبايل ده أول حاجة يكفر النعمة فيستخدمه في المعصية والعياذ بالله ربنا يعافينا وينجينا أو الحاجة التانية إنه يشغله عن الطاعة يبدأ إن هو يقعد على الفيسبوك وعلى تويتر وانستجرام وواتساب و و و وينسى إن في قرآن بيتقرأ وإن في ذكر بيتذكر وإن ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فشغل بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى أو يشغل بالمباح أو يشغل بالمستحب عن الفرض أو أو أو كل دي احتمالات تحصل لما ربنا يديك النعمة الاحتمال أو الحاجة الأعلى من ده كله إنك تشكر النعمة وتقول الحمد لله وتستخدمها في طاعة الله لذلك النبي قال لك لو أخذت الدنيا بحذافيرها ثم قلت الحمد لله لكانت الحمد لله خير من كل اللي انت خدته من النعم الموطن الثاني المهم جدا وهو الحمد لله في الضراء ودي اللي صعبة قوي على نفوس كتير مننا انه لما يصيبوا ابتلاء او مصيبة او حاجة مثلا عربيته باظت عمل حادثة موبايله باظ آه، فلوسه اتسرقت حد له مات انه في الموقف ده يقول الحمد لله يعني في مرة من المرات كنت انا في المستشفى وراجل جاي كان اتوضى وخارج يصلي العصر فتوفي ودي ان شاء الله تكون حسن خاتمة فلما مات اه، اتأكدنا ان هو خلاص توفي فبقول لزوجته قولي الحمد لله فهو يعني شكلهم كان ناس صالحين فقالت الحمد لله وبعدين قالت لي كده قالت لي انا بقول الحمد لله على ايه على انه مات شوف بقى الفكرة الشيطان بيجي لك منين بقى فقلت لها لا دي مش بتقول الحمد لله انه مات انت بتقولي الحمد لله هو كده كده كان هيموت انه مات على حسن خاتمة انه مات على طاعة انه مات وهو رايح يصلي انه مات وهو لسه متوضي ان هو مات وما عذبكوش معاه كان ممكن يترمى في المستشفيات ويتبهدل و و و ويبيعكوا اللي وراكوا واللي قدامكوا يعني بنحمد ربنا على ايه بنحمد ربنا اولا لو جت مصيبة انها لم تكن في الدين ما كان ممكن يموت على معصية ممكن الابتلاء اللي حصل لك ده كان يبقى مش ابتلاء في الدنيا انك تخسر فلوس او تخسر كان تخسر دينك والعياذ بالله لا الحمد لله انك خسرت الدنيا وما خسرتش الدين الحمد لله إن انها لم تكن اعظم منها يعني هو مات بس كان ممكن يبقى مات وعمل حادثه واتقطع واتبهدل او اتحرق لا ده هو مات بس فالحمد لله انها كانت في الدنيا مش في الدين الحمد لله انها كانت كده مش اعظم منها الحمد لله ان انا مسلم اؤجر على ان اقول الحمد لله ازاي الكلام ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول عجبا لامر المؤمن فان امره كله خير ان اصابه سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابه ضراء فشكر كان خيرا له حتى الشوكة يشاكها يعني أي حاجة بتجيلك حتى لو شوكة بس أنت جاي تشيل مثلا المكتب ده ففي مسمار طلع شوكك فقلت الحمد لله تاخد أجر فالحمد لله أنك مسلم تؤجر على كلمة الحمد لله فدي الحمد لله في السراء الحمد لله في الضراء الحمد لله يوم القيامة عاملة إزاي بقى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله تملأ الميزان عايز تملى ميزانك يوم القيامة من الحسنات قول الحمد لله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يأتي يوم القيامة يكون حامل لواء في لواء شايله كده النبي اختار لواء ايه او ربنا اختار له يكون حامل لواء ايه يا ترى لواء مثلا تسبيح التهليل لا اله الا الله الذكر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة حاملا لواء الحمد وده منزلة الحمد في الإسلام أيضا فدي كلها أشياء عن منزلة الحمد عايزين نعرف بقى ما هو الحمد أصلا إيه كلمة الحمد لله دي يعني إيه الحمد لما تعرف بالألف واللام قال العلماء تعني استغراق الجنس يعني إيه استغراق الجنس يعني كل المحامد لله يعني إيه الكلام ده يعني في ناس حمدت أو شكرت أو أثنت على مثلا محبوبها تلاقي واحد مثلا كا- كاتب قصيدة بيثني على اللي بيحبها او يثني مثلا على ملك من الملوك او يثني على ابوه او امه او زوجته او حد بيحبه كل انواع الثناء دي لو نسبت لاحد بحق لنسبت لله عز وجل استغراق الجنس كل الحمد اللي البشريه عملته في حياتها اذا نسب لاحد فقط وحده لنسب لله عز وجل الحمد كله لله عز وجل فده ايضا منزله الحمد باقي معانا نقطتين هنقولهم بسرعه اللي هي ان في كل السنه ما تلاقيش والقران حتى ما تلاقيش الحمد لله ان اطعمني الحمد لله ان سقاني الحمد لله ان كساني ما تلاقيش دي خالص امال بتلاقي ايه الحمد لله مش ان الحمد لله الذي اطعمني الحمد لله الذي ايه الفرق بين ان والذي فرق لطيف مهم جدا جدا وعميق جدا جدا اما اقول الحمد لله ان اطعمني يعني بحمد ربنا بس انه اطعمني لكن الحمد لله الذي اطعمني يعني اللي اطعمني ربنا وبحمده مش بس على انه اطعمني لان هو الله الذي يستحق الحمد لذلك قال العلماء الفرق بين الحمد والشكر ودي اخر نقطه معانا عشان ما اطولش عليكم ان الشكر هو الثناء لاجل الاحسان يعني ايه يعني مثلا واحد اداك هديه بتقول له حمدا ولا بتقول له شكرا بتقول له شكرا فده ان هو اداك حاجه فبتشكره لكن الحمد هو الثناء مش لأجل الإحسان لأجل الحسن والإحسان يعني إيه لأجل الحسن والإحسان يعني ربنا يستحق الحمد من غير ما يديني حاجة للحسن بس بتاعه الحمد لله إن ربنا رحيم الحمد لله إن ربنا خالق الحمد لله إن ربنا قادر الحمد لله إن ربنا بر وتواب الحمد لله على كل صفات الجمال والجلال التي لا تكون إلا لله فالحمد لله من غير ما يديني كده الحمد لله ولما يديني بقى الحمد لله اجل الحسن والاحسان لذلك النعمه زي ما قلنا ما بنقولش ايه ما بنقولش الحمد لله ان اطعمني الحمد لله ان سقاني لا والحمد لله الذي اطعمني لاجل حسنه ولاجل احسانه فالاحسان اللي ربنا اداه لك بيفكرك بالاثنين بالحسن والاحسان فده كان كلام مهم جدا عن معنى الحمد وعن الحمد لله الذي والحمد لله ان اعطاني وعن منزله الحمد في القران والسنه لذلك في الصلاه بنقول ايه بقى بنقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا الفاتحة الحمد لله رب العالمين فربنا سبحانه وتعالى يرد عليك ويقول ايه بقى يقول حمدني عبدي تخيل الكلمة دي انا عايزك تستحضر كده وانت بتصلي تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اسمع كده بقلبك ربنا بيقول حمدني عبدي تنفع ربنا يقولها لك كده وانت اصلا مش فاهمها ومش مستحضرها وبتقولها وانت سرحان في الدنيا لا إذا كان ربنا بيكلمك وبيرد عليك يبقى لازم تستحضر هذا المعنى العظيم عيش مع الحمد لله وانت بتقول الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الحامدين ومن الشاكرين ومن عباده المقربين وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته